السلام عليكم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصابرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد ف يعني أول كلمة أقولها لكم يعني منورين يعني طبعا النور مقطوع و ومنورين حقيقي حقيقي يعني بس كويس ان في صوت فجزاء الله خير الناس الاخوه القائمين على المسجد النهارده ان شاء الله هيبقى اخر لقاء في في الموضوع ده اللي هو نصف الجنه اللي هو افات اللسان واذكر الاخوه بال بالحديث عشان خاطر ما حدش يكون نبقى اول حد اول مره يحضر ومش مجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم طب حد يقوله لي بقى ها قول يا حازم يا حازم بجد كسفني يا حازم كسفني وهن طب قول انت قول اي واحد فيكم انتوا كلكم ما شاء الله بتعملوا ده تمام من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة فقلنا أن ضمان الجنة بضمان إيه حاجتين اللسان والفرج وكنا نتكلم عن آفات اللسان اليوم مع آفة جديدة وأنا هقول نفس الكلمة تاني إن وما أكثرها هي مع كل مرة بنقول وما أكثرها للأسف آفة تبقى رقم كام دي بقى 8 ثمانية السباب الشتيمة الشتيمة آه سبحان الله ذنوب اللسان آه سهلة أوي يعني سهلة أوي كنت لسه آه بفكر سبحان الله ان الواحد سهل أوي أوي أوي ان هو يدخل الجنة لا وسهل قوي قوي ان هو يدخل النار يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول للجنة أقرب إلى شراك نعل أحدكم والنار مثل ذلك إن الجنة قريبة قوي يعني يا دوبك عبال ما تنزل كده تربط الحزام بتاعك ممكن تعمل حاجة في الوقت ما بين دي ودي تدخل الجنة او انت ممكن كمان 3 4 5 ثواني خلاص دخلت الجنه تمام والنار مثل ذلك ان سهل قوي ان الواحد يقول استغفر الله العظيم وتمحى له سيئه وسهل قوي ان واحد يقول كلمه يكفر بها ويخرج بها من المله بالكلمه بس يعني من عظمه هذا الدين بالفعل ان الدخول فيه يكون بكلمه وايضا من احد الاشياء التي تخرج منه كلمه كلمه واحده لذلك لما نيجي نتكلم للاسف عن السباب الشتيمه انتشرت بشكل غير طبيعي غير طبيعي بل صار هو طبع حتى يقول لك ده, ده لسانه طويل يقول لك ده لسانه طويل هو مش طويل ده هو عايز قطعه ولكن هو هو ي... عمال يشتم عمال يشتم من احد اهم اضرار السباب انها سبب في سخط الرب جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق وإن الله لا يحب الفاحش البذيء إن الله إيه لا يحب حضر معانا سلسلة أو كان الدرس بتاع حب من طرف واحد تمام إن أنا عايز أفكركم بيه إن القضية مش إن أنت تكون بتحبه احفظوها دي عشان خاطري القضية مش إن أنت تكون بتحبه القضية إن هو اللي يكون بيحبك فأنا لما أكون بشتم إن الله لا يحب الفاحش البذيء ان الله لا يحب الفاحش البذيء الناس اللي عماله تشتم تشتم تشتم وتعاملاتها بقت اغلبها وبيضحكوا علينا دلوقتي يعني ايه ما دلوقتي يخترعوا الشتيمه الجديده يعني ال ال يخترع آه، الشتيمه الجديده بحيث ان هو يشتم بس ايه آه، يقننها معلش ما هو الشيطان كده ما هو الشيطان كده سامحوني على على اللي انا ه- ه- هعمله دلوقتي بس لما بيكون في شتيمه في في برنامج وعايزين يشيلوها بيعملوا ايه؟ ها؟ اه تيت طب هو عايز يشتمك يقول لك ايه؟ اه يا ابن التيت طب انت عملت ايه؟ آه، فعلا هو اللي عمل كده ده عمل ايه؟ هم؟ آه، طب ما هو شتم طب ما هو كده ده سباب ده كده بيسب بيشتم ما تزعلش لسه بقول لي كده امبارح قال لي انتوا عايزين تقفلوها علينا من كل سكه قلت له يا عيني معلش اصل يعني يع- يع- صعبانه نفسي تكون محترم مش اكتر تقدر تقول لوالدك كده قال لي لا عيب قلت له لا ما اسمهاش عيب اسمها حرام اسمها حرام ما ينفعش هي شتيمه في الاخر هو الشيطان يقعد يغير في اسماء الحاجات قلناها قبل كده بس يفضل يغير في اسماء الحاجات عشان خاطر الناس آه، تعملها فغير الشتيمه بقى اسمها اه بقى اسمها تيت هو بقى الناس تشتم بعضها وما تزعلش نسال الله عز وجل العفو والعافيه في الاخر احنا بنتكلم في اطار ان ان الله لا يحب الفاحش البذيء الناس اللي عماله تشتم وبرضه من ضمن ال- ال- الحاجات يقول لك لا ده احنا مش بنشتم ده احنا آه، بنهزر ه- إن الله لا يحب الفاحش البذيء يعني أنا عايز أقول حاجة إن كانت الشتيمة في الغضب منطقية لأن إحنا على الأقل غضبانين يعني وجود المقتضى في العصبية والنرفزة إن أنا أشتم حد موجود ولا مش موجود؟ موجود عشان خاطر كده لما أمسك نفسي بيعلق على هذا أجر آه، والكاظمين آه، والكاظمين الغيظ فعلق بقى اجر ان انا دلوقتي متنرفز واقدر ان انا اشفي غليلي فيك على الاقل باللسان فما عملتش كده فاخد اجر انما في الهزار ده المقتضى مش موجود يعني في اللسان المقتضى اصلا مش مو... في الهزار المقتضى مش موجود ساعتها المعصيه بتكون اشد والذنب بيكون اشد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم بص كم حاجة ثلاثة لا يكلمهم الله كلموش ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المفترض تسمع بعد كده الحاجة اللي جاية تبقى إيه إجرام يعني تبقى حاجة مفيش منهم حاكم كذاب منهم شيخ زاني منهم عائر مستكبر طيب ايه المشترك مثلا في الثلاثه دول عدم وجود المقتضى الذنب عدم وجود مقتضى الذنب يعني ايه حاكم كذاب هو الحاكم لو قال الحقيقة هو ايه حاكم برضه فبتكذب ليه مفيش م... مفيش حاجة تدعوك ان انت آه، تكذب اصلا ده انت الحاكم فبتكذب ليه واحدة التانية عائل مستكبر مثلا ايه الع... مين العائل هو الاب اب ي... ما انا بجيب لكم وبخلي لكم وبسوي لكم و آه، وانتوا بتاكلوا والمدارس اللي انتوا بتخشوها والاكل اللي انتوا بتاكلوه والدنيا اللي انتوا بتعملوها و...
كل كل يا اخويا كل كل ما انت مش حاسس بحاجه ما انا اصلي جاي مخلف في البيت آه،
مين اللي عمل كده؟
اما الدنيا ضلمه هتتكلموا براحتكم
نركب لكم رادار عامة لازم نتعود على موضوع الضلمة ده لأن الفترة اللي جاية مش هنشوف نور خالص حتى لو كنا الصبح عادي يعني مش هتبقى هي دي المشكلة ومش هنقف عند موضوع النور في حاجات تانية كتير أهم من النور إيه؟ اه الكهرباء صح الكهرباء أهم من النور أهم حاجة يكون في كهرباء مش مهم النور يجي يعني مش مهم الكهرباء يتعمل بيها ايه المهم انها تكون موجوده المهم عشان خاطر يبقى ما يبقاش اخر درس آه، صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم فدعاء المستكبر تمام آه طب ليه ليه؟ لان عدم وجود المقتضى احنا كلنا نشعر بالافتقار انا ما بتكلمش عن الش... ال- انا اسف في اللفظ الولاد اللي- الذين يكفرون النعمه لان ساعات بيبقى اب وابنه يكفر النعمه بي- الاب بيبقى احيانا بيذكر ابنه في- بالنعمه اللي انا ال- اللي ربنا من ع- عليك بيها واللي انا سبب فيها فاحترم نفسك اشكر نعمه ربنا سبحانه وتعالى بس احيانا بيكون الاب بيذل ابنه او الام بتذل ابنها مع ان اصلا ده فرض عليه هزود بين قوسين لان انا عارف فرض عليه ولكن ابوس ايده ورجله هو فرض عليه ولكن ابوس ايده ورجله ليه لان هو بيحسن الي هو بيحسن الي فانا ابوس ايده ورجله لان هو والدي قرن الله عز وجل التوحيد ببر الوالدين او بر الوالدين بالتوحيد فخليك عارف منزلة هذا الأمر شيخ زاني من ضمنهم الشيخ الشيخ اللي هو مين اللي هو الرجل كبير السن ده قلت شهوته أصلا أصلا قلت شهوته فلما يكون المقتضى مش موجود وعمل الذنب يبقى الاسم كبير جدا عشان خاطر كده الذنب اللي في الحرم مش زي اللي بره الحرم والذنب اللي في المسجد مش زي اللي بره المسجد والذنب اللي بتعمله اول ما تخرج من الدرس مش زي اللي بتعمله بعد بكره ولا بعد بعده الذنب اللي بيتعمل لو ما يكون المقتضى قليل او مش موجود ساعتها الاثم بيكون كبير جدا جدا فاللي بيشتم هزار ده اسمه اكبر من اللي بيشتم في الغضب والتاني مش صح ده هو التاني يأثم ايضا ولكن إن حتى الهزار دي مصيبة يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن الله لا يحب الفاحش البذيء يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش ما يحبش جل جلاله الفحش ولا التفحش للأسف في هذه الأيام أن بعض الشباب مقيم على صفة الله عز وجل لا يحبها السباب فقضاء- فقدان للفطرة فطرة أي إنسان إن هو بيحب إن هو يكون جميل يحب إن يكون شكله حلو يكون يحب إن هو يكون مهذب النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان ما كان الفحش في شيء إلا شانه الفحش والأقوال البذيئة اللي بتخلي أي إنسان في الدنيا شكله وحش مناقض تماما إن, إن الله جميل يحب الجمال مناقض تماما قول الصحابة لما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن مناقض تماما إن أنت تكون شكلك كويس وشكلك محترم أنت أصلا تجد الناس ونسأل الله عز وجل العفو والعافية كثير السباب هو شكله وحش شكله شكله وحش فطرة أنت لا تقبله بالجملة شيء آخر في السباب يؤثر فيه جدا وهو الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش الب- ولا البذيء يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبذاءة من الجفاء والجفاء في النار المؤمن مش طعان ولا لعان المؤمن مش طعان ولا لعان واللي بيشتم عنده جفاء والجفاء في النار فهو السباب هذا والشتيمة دي والفحش ده والطعن ده واللعن ده سبب في سلط الله عز وجل على العبد وسبب في عذابه له وسبب في دخول النار وكل ده باللسان طيب آه لو حد شتمني دروشه بقى هتقولي بقى اقول له ايه اه خلاص الله يسامحك صح دروشه ما هي الكلمه دي بتتقال دايما لو حد شتمني انا دايما لما نتكلم في موضوع الصباب وحسن الخلق يتقال لو حد شتمك تعمل ايه دينا يا عم في ايه ما ردش عليه ادفع بالتي هي احسن ان انت ترفع شعار, شعار وقولوا للناس حسنا ما ينفعش ان انت ترد عليه شتيمه بشتيمه طيب بس قبل الجواب ده في حاجه تانية لان هو ساعتها يقول لك ايه لا بس انا لو اصلا ما عملتش كده هيسوق فيها صح صح ده اللي بيتقال انا انا صيدلي ساعات بيجي لي في الصيدليه حد مثلا آه، متعور آه، مضروب بتاعه يخش الصيدليه يقول له يا ابني ايه اللي حصل يقول لي خناقه اقول له ليه خناقه يقول لي والله ما غلطان لازم والله ما غلطان ايه اللي حصل وبتاع إيه ما اعرفش وحصل كذا وهو قام جو وضربني وعورني وهعمل ايه طبعا هيجيب له ناس ويروح يضربه كل مره اللي يجي لي يقول لي ايه والله ما غلطان وكل مره انا اساله سؤال اسال اللي بيجي لي سؤال اقول له سؤال اشمعنى انا ما اتضربتش ها إش- اشمعنى انا ما ما اتعورتش يعني انا في الش- نفس الشارع ده بعدي كل يوم عشان شغلي عندكم هنا اشمعنى انا اللي ما حصليش كده اشمعنى هو في سؤال قبل سؤال لما يشتمني ارد عليه ايه اقول له ايه في سؤال هو انت اللي هشتمك ده هتقابله فين وهتعرفه ازاي وهتتعامل معاه امتى هو هو هو ده السؤال اللي في الاول بيتقال هو اشمعنى شتمك انت وما شتمش فلان الفلاني اشمعنى شتم فلان الفلاني وما شتمش فلان الفلاني والله اشمعنى عشان خاطر انت صحبتك وحشه انت عايش في مستنقع كله شتيمه قاعد مع اصحابي في الكليه مع احترامي الشديد للطلبه الشله بتاعتي من اي نوع من النوع اللي هو يا ابن الكذا ويا كذا ويا كذا وانت كذا وابن كذا هو من النوع ده ولا من النوع التاني الناس اللي اللي, مع- اللي, اللي, اللي ما بتشتمش لو انا من النوع ده هتيجي تقول لي هي اقول لك لا لما يجي حد يشتمك تقول له الله يسامحك هتقول لي ازاي ما هو هيسوق فيها صح انما لو كلمت حد من النوع الاول اللي هو ماشي على الايه ابتداء واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا لو هو اصلا كان ماشي مع صحبة صالحة وهو سامع قول النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله وهو اختار الناس اللي دينها قوي هيتشتم امتى فلما يتشتم اللي هي كل فين وفين اما اجي او اما اجي اقول له قول له الله يسامحك هيقول لي ايه؟ اه صح والكاظمين الغيظ. انما لو هو من الجروب التاني اللي هو كله يا كذا ويا كذا ويا كذا وانت هيبقى كذا ويومك مش هيبقى كذا وما ما اعرفش ايه لما اجي اقول له ده قول له الله يسامحك هيقول لي ايه؟ ما هو هيسوق فيها يبقى هي دي مش غلطه ده هي سبحه من الاخطاء انفرطت فواحده ورا الثانيه ورا الثالثه ورا الرابعه ورا الخامسه ورا السادسه لان هو ده نفس الشخص لما تيجي تقول له لما تشوف منكر لازم تنكر عليه لما تشوف حد من صحابك على معصيه لازم تقول يقول لي لازم تقول له ده غلط هيقوم يقول لي ايه ده احنا كده مش هنخلص الله طب انت ليه بتقول الكلمه دي عشان انت في مكان كده احنا عشرة صحاب نصهم مصاحبين و70% منهم بيشربوا سجاير و30% منهم حاجات تانية وما بنذاكرش وخروجاتنا كلها لازم تكون في المكان الفلاني الفلاني والمكان الفلاني الفلاني يوم الخميس عادي احنا بيجي الصيف رسمي عندنا يوم الخميس مثلا في النادي او في كوف- في كارفور او في 24/7 او او في معرفش ايه يوم الجمعه بندور على كلاسات عايده هنخش ازاي وبعد ما نخش عايده نبقى تمام ويوم السبت آه، ك- كذا وانت آه، رايح الجيم ايه الجيم اللي بتروحه يقول لك جيم كذا بس ده mix يقول لك لا ما انا ممكن اغض بصري طب ما بتغضوش ليه في الشارع وبتيجي تسال بعد كده ما بعرفش اغض بصري ورايح في الاخر gym mix هي سبحة أخطاء بتمشي واحدة ورا التانية ورا التالتة اسأله برضو أخبارك مع والدك إيه هتلاقيه مقصر أخبارك مع والدتك إيه هتلاقيه مقصر حافظ كام جزء مش حافظ أخبارك في صلاة في المسجد إيه مش موجودة هي منظومة يخش جواها يطلع براها هتلاقي غلطة ورا التانية ورا التالتة ورا الرابعة ومع مع الجروب اللي أنا فيه وبتسحب لتحت يا إما المجموعة اللي أنا معاها بالفعل أقرب إلى الطاعة من المعصية ولا اللي عمال أبطل وبيأثروا فيا والموضوع سهل عليا وما اجي اقول لك امر معروف او انهى عن منكر هو اصلا الموضوع بيحصل كل فين وفين لان هم كلهم على طاعه وهم كلهم حتى لو كمان ما فيش ولا واحد فينا معصوم ولكن كلنا مستورين ذنوبنا مش مفضوحه قدام بعض فبننكر كل فين وفين وبنؤمر كل فين وفين لان احنا في منظومه طاعه اصلا فما اجي اقول لك لما حد يشتمك تقول له ايه؟ تقول له الله يسامحك لو مش هينفع تقول له كده لو انه هيسوق فيها انا بدعوك لحاجه تانية غير صحبتك غير المجتمع اللي انت موجود فيه هو مجتمع فاسد من غير مسألة من غير معروف اكيد في مشكله والا لو الشر الم- في المكان اللي انا فيه اكتر من خير انا ايه اللي مصبرني قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والده قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والده قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه دي من إيه؟ من أكبر الكبائر يا ابن الكذب ما انا قلت له ده ده ده كذا ان كذا ما بيفهمش ونضحك اه ده يا مجنون يا ابن الم- ونضحك والتاني ايه اللي بيتشتم اللي امه بتتشتم او والده بيتشتم التاني اللي بيتشتم ايه بقى عادي جدا بقى عادي ممتع يعني وبيضحك اصلا بس زار بايخ بقى وبتاع لا ولو منفعل قوي يقول لك ايه ما تجيب ستر ام الحمد لله على السلامه صاحبي مالكوش دعوه يعني ما ما ما- يعني ما احنا قلنا ما تجيب سيره الام ما تجيب سيره الام نجيب سيره الام ايه طب والاب تمام لا وفي ناس عندها دي تحز في نفسها ولا في قواعد تانية طب لو الاب مات ما يتشتمش في السنه اللي مات فيها بس يعني ليه عشان مات خلاص بقى فيشتموا باللي عايش طب وايه ذنبه اللي عايش ايه ذنبه اللي خلفك اصلا بالفعل ان من اكبر الكبائر اكبر الكبائر أن يلعن الرجل والده قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والده قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه إن أنا يكون هزاري مع صحابي بشتيمة الأب والأم إن أنا يكون على سلامي مع أصحابي بشتيمة الأب والأم دي من أكبر الكبائر ومن أكبر أكبر الكبائر أن يسب الرجل أم صاحبه بلفظ يو- يوجب عليه ثمانين جلدة رمي المحصنات من الموبقات إن دلوقتي بقى الناس بتشتم بعض بالأم بلفظ يوجب لها الزنا هو بيقول فلانة كذا يا ابني كذا صح؟ دي من أكبر الكبائر رمي محصنات لو بالفعل في حدود بتطبق يتاخد يتضرب 80 تل- 80 جلد 80 جلد بإيه؟ إن هو يشتم أمه بلفظ فيه تصريح بالزنا ده كل ده بإيه؟ باللسان انا عايز اقول لكم ان ممكن واحد في يوم في يوم واحد بس يبعد عن ربنا كتير قوي يبعد عن ربنا كتير قوي قوي بلسانه يقابل فلان صاحبه وفلان صاحبه وفلان صاحبه وفلان صاحبه شتيمتين هنا على شتيمه هنا على على هزار هنا على ضحك هنا على غرفته هنا راحت راحت نسال الله عز وجل العفو والعافيه إن الله لا يحب الفاحش البذيء اثنين المدح والإثراء منتشرة بس مش قوي هي منتشرة عند اللي بيتخرجوا أكتر من الطلبة والله موجودة عند الطلبة برضه في امتحانات الأورال والدكاترة وبتاع وبين الشباب وبعضها بالذات الشباب الملتزم ال- ال- شيخنا ما شاء الله عليك لا قوة إلا بالله لا والله أنت ما شاء الله عليك ده أنا لما بشوف وشك النور يكسو ال- وانتوا شايفين نور من شوية كان ما شاء الله فاحنا كلنا صالحين اه يعني آه، ما شاء الله انا بقول لك لا اصل دي حاجه بيني وبين ربنا بقى يعني لا لا لا مخلص مخلص حقيقي بيقول لك انا حسابك بجد ما شاء الله لا قوه الا بالله من الصالحين اه والله انا حسابني برضو من الصالحين على فكره انا انا انا حاسسني كويس قوي الشباب اللي يفضل آه، شيخنا آه، انا قبل قبل بس آه، ما اتكلم في الموضوع ده هو مين يتقال عليه شيخ؟ مم؟ مين بيتقال عليه شيخ؟ تمام؟ انا حد يحكي ما تقولش
شايف مشاركة ولا علم؟ شايف مشاركة ولا كاف؟ شايف مشاركة ولا ضغط؟
لا انا انا عايز آه، آه، آه، بال- في اللي بيتقال عليه شيخ اليومين دول احنا بنطلق الشيخ على مين؟ هي- اه شيخه الناس بغض النظر عن اي حاجه تانية الصحيح مفترض من شاء الشيخ من شاخ علمه او شاخ سنه بس واحد شاخ علمه تمام بقاله سنين في طلب العلم حتى لو كان آه، آه، سنه صغير بس يكون آه، شيخ يكون شيخ يكون عنده آه، باع في الطلب ومعروف بده ويظهر عليه العلم يظهر حقيقة ده شيخ تمام والتاني اللي هو شيخ سنه يعني راجل كبير كبير في سنه ده يتقال له شيخ طب احنا بنقول شيخ على مين على كل من هب ودب على كل من هب ودب كل من هب ودب فعلا ده الشيخ والله جزاك الله خير ما شاء الله بارك. شيخنا جزاك الله خير لا مولانا اه وزي فضيلتك والله ما شاء الله بنفضل نثني على بعض ثناء ثناء ثناء ثناء ثناء ثناء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له ان رجلا يثن- يا- رجل آه، رجلا آه، رجل يثنى ع- يثني على رجل فقال لهم آه، قال له قطعت عنق أخيك إن أنت لما تيجي في واحد في وشه وتفضل تمدحه وتقول له أنت كويس وأنت ما شاء الله لا قوة إلا بالله أصل أنت ما عندكش ذنوبنا أصل أنت ما أعرفش إيه وبتاع طب ما أنا كده بقول له إيه؟ أنا بقول له أنت حلو أنت جميل قوي أنا كده بقطع عمره أمال أعمل فيه إيه يعني؟ كلمه عادي ما كلنا ولاد تسعة زي ما بيقولوا يعني اه انزلوا الناس منازلهم ولكن بغير مبالغه بغير مبالغه اه عايز اقول لواحد انت كويس هقول له انت كويس ولكن مش اطراء بقى مش يتكلم فيه بقى الكلام اللي ما بيتقال والتاني اصلا بيبقى اللي بي... ال- هذا الذي الممدوح هو بالفعل بيتأذى لو حاجة من الاثنين لو هو يشعر ان هو بجد مش كده وان ده بيبالغ بيتأذى بيتضايق ان في حد بيقوله عليه كده ولو هو اتخم واتضحك عليه بيبقى بيروح فبيروح خالص لانه بيبقى بيتغر بكلام الناس يعني كنت قلت لكم قبل كده القصه بتاعت الرجل آه، صاحب البعره رجل يسير في الطريق فوجد بعره يلبى على الروث فالناس قالوا له ايه في يدك تمرة قال لا بل هي بعرة قالوا لا بيد- بيدك تمرة قال لا بل هي بعرة قالوا بيدك تمرة قال لا بل هي بعرة فما زالوا به يقولون بيدك تمرة بيدك تمرة حتى أكلها فهو سامحوني يا شباب والله هو عمال يقول لك يا عم الشيخ يا عم الشيخ يا عم الشيخ يا عم الشيخ عشان خاطر في شعرتين في وشك معلش سامحني والله ولكن لحد ما انت صدقت ان انت بجد شيخ ولو جيت بقى انت تحاسب نفسك هتلاقي ان في حاجات كتير قوي في حياتنا عيره وان القضيه ما كانتش قضيه مظهر بس ان في جوهر انت نسيه تماما وكلت الطعم عشان خاطر عشان خاطر الناس قالت لك يا شيخ الناس قالت لك انت انت ما شاء الله لا قوه الا بالله اصل انت كذا اصل انت كذا أم- اصل انت كذا فصدقتهم ونسيت ان جوه فيه مصايب هم ما يعرفوهاش ولو عرفوها مش هيبصوا في وشك تاني صح انا عن نفسي بقول صح لو كل واحد فينا اتكشف قدام التاني مش هنبص مش هنبص في وش بعض فيجب أن تعلم طبيعة الناس فاكرين قصة غلام أصحاب الأخدود ها؟ فاكرين الرجل صاحب الملك جاء للغلام وقال له إيه قال ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني فقال إنني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك فآمن بالله فشفاه الله ال- الراجل ده جاي ليه جاي عشان خاطر قالوا له ان فلان الفلاني بيشفي طب هو قال ان هو بيشفي لا بس هي دي طبيعة الناس هي دي طبيعة الناس مالك بن دينار يقول مذ عرفت الناس ما فرحت بمدحهم وما حزنت بذمهم فمادحهم مفرط وذمهم مفرط الاثنين هو لو واحد حبك هيطلعك سبع سما ولو واحد كرهك هينزلك سبع أرض فانسى كلام الناس ولكن لو كنت أنت المادح لا تفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حديث عن أبي بكر رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق, عنق صاحبك قالها مرارا قالها مرارا يقول إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسبه كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك وحسبه الله ولا يزكي على الله أحد إن أنا لما أعرف أن في حد خلاص مادحه لا محالة أقول له إيه أنا أحسبه على خير ولا نزكي على الله أحد نحسبك على خير ون- ونزكي على الله عز وجل حد ما يعرفش ده انت ممكن بينك وبين ربنا تكون بتعمل مصايب بس احنا ما نعرفش عنك حاجه هو الظاهر ان انت كويس يعني ده ولكن ده لو ايه ان كان احدكم مادحا لا محاله يعني لو خلاص ما فيش الا كده بقى لو خلاص ما فيش الا كده انت مضطر وليه اي نعم لها مواضع احيانا ولكن بلاش كثرة المدح وكمان يظن أنها سين النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كان أحدكم مادحا لا محالة فيقول أحسبه كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك إن كان يرى أنه إيه إنما لو هو مش كذلك ما تقولش بقى إن في حاجة مش موجودة فيه ما تغروش على الفاضي ما تغروش على الفاضي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب الناس اللي بتقعد تمدح في بعض وتشكر في بعض وتعمل وتعمل فاحثوا في وجوههم التراب ودي ثلاثة رقم اثنين ثلاثة والأخيرة ثلاثة والأخيرة وبالله عليكم عايزكم تركزوا فيها شوية لأن هي بالفعل آفة شديدة ومؤذية وسقط فيها الكثير وهو لا يشعر الكلام عن الذنوب الكلام عن الذنوب أنا لا أقول الذنوب أنا ما بقولش الذنوب أنا بقول إيه الكلام عنها أنا ليه بقول الكلمتين دول؟ لأن أحيانا الإنسان يشتهي إن هو يعمل الذنب الفلاني أحيانا بيشتهي إن هو يعصي المعصية الفلانية ولكنه ليس عنده جرأة كافية تسمح له أن يأتي هذا الذنب فيكتفي بالكلام عنه وقد يكون هذا سبب في دخوله في هذا الذنب هو سامحوني يا شباب نفسه يمشي مع واحدة هيموت ويمشي معاها مش قادر البنات شكلها حلو هيموت فعمال يقول لك ايه اه البنات والبنات والبنات والبنت والبنات وفي الجامعة وفي الكلية وفي الشغل وجيراننا ولبسهم واصل انت ما تعرفش ولو كان هذا الكلام بالذنب ما هو مش هينفع برضه يبقى راجل يخلي منظره وحش قدام الناس بالذات لو كان عليه سمت الالتزام هيعمل ايه؟ هيفضل يتكلم على البنات يقول لك البنات حلوه قوي والله تقول له يا شيخ ده انت انت طلعت تاني- تايوان ده مش تايواني ده تايوان بتعمل احسن من كده ده انت كلاس اف في الهندي مش هينفع انما هو يعمل لك ايه؟ يقول لك لا فتنه النساء فتنة النساء لا يا شيخ لا والنساء ولا لا و- و- والبنات لا لا واللبس و- و- ولا و- و- وأول ما يقعد إيه الفتنة اللي فتنة النساء عايزين نعمل حملة عن التبرج آه، عايزين نعمل حملة عن ال- الحجاب الشرعي السليم آه، عايزين نعمل حملة عن الحب وال- واللي بيحصل على البحر ع- عايزين ننزل قافلة نتكلم الناس عن الناس اللي بتمشي مع البنات اللي هم إيه يا ابني ما نكلمهم عن ربنا انما هو الذنب في قلبه فبيتكلم فيه ولو بالذنب انا عايزك تقفش نفسك عايزك تتعرف على نفسك اكثر لما تلاقي نفسك بتتكلم عن حاجه كتير هو انت بتحبها ولا انت مش واخد بالك ولا ايه لو انت بتتكلم عن حاجه كتير اللي عمال يتكلم عن الفلوس يتكلم عن الفلوس يتكلم عن الفلوس ولو بالذنب ولو بالذنب عمال يتكلم عن العربيات عمال يتكلم عن ال... عن الكذا والكذا هو بيتكلم عن ايه عن اللي في قلبه ولو بالذنب هو ما يجترئش ان هو يعمل العمل ده فرضى به بالكلام وبعض الناس مش بس رضت بالكلام لان الكلام ممكن يفضحها فرضت بالكلام بس بشكل مختلف عشان ما تتفضحش فبيتمه وهو يشتهي أن يتكلم عن هذا الذنب أقول لك هذا من خطوات الشيطان وقال تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان ما تمشيش ورا خطواته هو هيفضل يزينك ان انت تفضل تتكلم عن الحاجه بيهيج جوه قلبك رغبتك ليها حتى لو اتكلمت في الحاجه وانت بتقول ان هي وحشه هو بيهيج الموضوع ده جوه قلبك عشان خاطر تتكلم فتيجي في ذهنك كتير وتيجي تمر تمر, تمر على قلبك كتير وتبقى انت في الاخر تفتكرها وتتخيلها وتقع فيها طب امال اعمل فيها ايه؟ ادفنها ادفنها وسيبها تموت ادفنها وسيبها تموت هتروح ابن القيم يقول يقول كلام جميل قوي يقول في كتاب الفوائد صاحب خواصر الشهوات والمعاصي كلما مرت به فرغب عنها إلى ضدها ازداد محبة لضدها ورغبة فيه وطلبا له وحرصا عليه ان انت كل شوية تيجي في دماغك ان انت الذنب الفلاني والموضوع الفلاني والمعصية الفلانية تيجي في دماغك فتبتدي تتكلم عليها تبتدي تتكلم عليها بالحب او بالبغض مش فارقة المهم ان انت ابتديت تتكلم لما تبتدي تتكلم عليها بتتشد لها اكتر حتى لو بالذنب امال المصح ان انت تعمل ايه تفكر في عكسها روح الناحية التانية على طول روح تتفكر في أي ذنب روح تفكر في أي ذنب في حاجة بتعملها وأنت لوحدك ومحدش شايفك خالص فيها تعمل إيه؟ خش اتوضى وصلي وأنت لوحدك برضه ما هو الخلوة بتخليني أعمل الذنب إيه الحل؟ هخلي الخلوة بس مش في الذنب مش قادر خلاص هلغي الخلوة من حياتي الضد الضد على طول الكلام عن النساء الكتير بيفسد قلبي ولو بالذنب ايه الحل؟ تتكلمش في الموضوع ده طب يا شيخ ده في حاجات شرعا لا تجوز ولازم نتكلم عنها وزي ما حضرتك عارف واوعى تكون فاكر ان سعادتك الوحيد اللي ربنا من عليه بوجود عينين كلنا شايفين وحاسين اسكت عشان تستفيد اسكت ما تخليش الذنب كل شويه اصل كل شويه يقول لك ايه انا مفتون انا مفتون انا مفتون انا مفتون اصل انت مش عارف ان دي فتنتي انا مفتون انا مفتون في ناس كده تقول له ايه اسكت اسكت اسكت عشان ما تزودش الفتنه لنفسك ما تفتحش موضوع ثاني ما تتكلمش فيه تاني ادفنه هيموت لوحده ادفنه هيموت لوحده خليك مع ربنا سبحانه وتعالى اكتر ما تبقاش كل شويه بتمرره على ذهنك وكل شويه بتمرره على قلبك وكل شويه بتمرره على لسانك فيكون راسخ قوي عشان خاطر كده هو يظن ان بقاله سنين بيحارب الفتنه دي وهي مش عايزه تطلع ليه لان هو عمال يقر ان هي موجوده الله عز وجل يقول في القران ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني الا في الفتنة سقطوا هو قوله ائذن لي ولا تفتني دليل ان هو مفتون بل القول ده في ذاته فتنة هو في نفسه فتنة هو في نفسه فتنة أمال أعمل إيه؟ قول حسبنا الله ونعم الوكيل قول لا حول ولا قوة إلا بالله هيكرمني وهطلع براها هيكرمني وهيطلعني بره الذنب هيكرمني طب واروح اشتكي بقى لا طب ما انا كده مش هعرف العلاج خلاص اشتكي مره واحده بس واعرف العلاج ازاي اخرج وامسك العلاج وتوقف عن الشكوى وابدا العمل انما احيانا بيبقى الناس معاها العلاج وما بتمشيش عليه امال تفضل تعمل ايه تشتكي ليه هو نفسه يعمل حاجه هو نفسه يعالج والعلاج اللي معاه اللي هو عارفه مش عارف يعمله مش عارف يمشي عليه فايه الحل يرضى بجزء من العلاج ايه الجزء اوله اللي هو ايه الشكوى فهو يظن ان شكوته من نفسه ده علاج وهي ترسيخ للذنب والفتنه في قلبه عشان خاطر كده بقول لك ما تمررش على ذهنك او على لسانك او على قلبك اي اي فتنه او ذنب عشان خاطر ما يبقاش راسخ جوه قلبك يقول ابن القيم صاحب خواطر الشهوات والمعاصي كلما مرت به فرغب عنها إلى ضدها ازداد محبة لضدها ورغبة فيه وطلبا له وحرصا عليه فما ابتلى الله سبحانه عبده المؤمن بمحبة الشهوات والمعاصي وميل نفسه إليها إلا ليسوقه بها إلى محبة ما إلى محبة ما هو أفضل منها وخير له وأنفع وأدوم هو إيه اللي خلى الله عز وجل يأمر أو يقدر إن الفتنة دي يحصل لها عملية إثارة أو تهيج في قلبك دلوقتي فتفتكرها ليه؟ اجمع دي مع والله يريد أن يتوب عليكم اجمع دي بدي هتلاقي ان الله عز وجل بالفعل ما امر او قدر هذا عليك الا لتتوب الا لتفعل الشيء الذي هو جل جلاله يحبه وده الكلام اللي بيقوله ابن القيم فلما تلاقي نفسك ميال لذنب معين او بتفكر فيه وهتبتدي ان انت تعمله او تتكلم عنه اعمل ضده على طول ده اللي ربنا سبحانه وتعالى يريده منك في هذه اللحظه يقول وليجاهد نفسه على تركها له سبحانه فتورثه تلك المجاهدة الوصول إلى المحبوب الأعلى فكلما نازعته نفسه إلى تلك الشهوات واشتدت إرادته لها وشوقه إليها صرف ذلك الشوق والإرادة والمحبة إلى النوع العالي الدائم فكان طلبه له أشد وحرصه عليه أتم بالله عليكم أول ما تيجي في ذهنك معصية ما تتكلمش عليها ما تشتكيش ما تعملش حاجة ما دام معاك الحل اسكت وابتدي نفذ ومالكش دعوة اسكت وابتدي نفذ ومالكش دعوة انت ما كثرة الشكوى خلاص كل شويه يجي يقول لك بحب واحده اعمل ايه بحب واحده اعمل ايه بحب واحده انا دلوقتي بقى لما يجي واحد يقول لي بحب واحده اهو وعايزين اعمل بقول له قول لي انا رقم كام بتساله ولا واحد قال لي انا رقم واحد ولا واحد يا اتنين يا تلاتة احيانا بتوصل لخمسة واكتر هو مش عايز يسيبها بس عايز يسيبها طب ايه الحل اروح اشتكي ان انا عايز اسيبها وافضل معاها او حتى نبقى عملنا الاثنين لا الى هؤلاء ولا هي هؤلاء ولا الى هؤلاء عين في الجنة وعين في النار طب لو جيت بقى قلت للراجل ده ترضى ان انت حتة منك تكون في الجنة يوم القيامة والحتة التانية في النار هيقول لك لا انا عايز اخش كل الجنة طب ما تخش كلك الجنة من دلوقتي يقول ابن الجوزي رحمه الله كلام شديد قوي يا جماعه أعظم المعاقبة ألا يحس المعاقب بال- المعاقب بالعقوبة أعظم المعاقبة ألا يحس المعاقب بالعقوبة وأشد من ذلك أن يقع السرور بما هو عقوبة كالفرح بالمال الحرام والتمكن من الذنب ومن هذا حاله فلا يفوز بطاعة أبدا كلام يوجع عايز أقوله تاني بس الكلام ده من ذهب قال ابن الجوزي أعظم العقوبة ألا يحس المعاقب بالعقوبة وأشد من ذلك أن يقع السرور بما هو عقوبة كالفرح بالمال الحرام والتمكن من الذنب ومن هذا حاله فلا يفوز بطاعة ما يفوز بطاعة ليه؟ لأن دي عقوبة في الأصل لما يجي لك ذنب تتمكن منه وتعمله سواء بالقول أو بالفعل دي في حد ذاتها عقوبة إنما لما يكون الإنسان مسرور ان هو بيتكلم عن الذنب او بيعمل الذنب او بيشوف الذنب مسرور دي عقوبة اعظم من عقوبة ان هو ابتلي بالذنب دي عقوبة اعظم من عقوبة ان هو ابتلي بالذنب ان هو يكون ماسك الحاجة اللي بتعصي ربنا سبحانه وتعالى في ايده فرحان ان هو يكون بيعمل حاجة مع حد ربنا سبحانه وتعالى حرم كده وفرحان ان يكون يخلو بأي ذنب وهو يكون فرحان انه بيعصي ربنا يكون فرحان بالحاجة اللي بتخلي ربنا غضبان يكون فرحان بالحاجة اللي خلت ربنا غضبان من هذا حاله لا يفوز بطاعة لا يفوز بطاعة المؤمن حتى لو عمل ذنب حتى لو عمل ذنب يكون من جواه متكدر وزعلان ومتضايق أهو إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم هم متضايقين حتى وهم بيعملوها عشان كده خاطر كده أول ما خلصت وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله لما ذكروا الله ما قدرش يكمل فاستغفروا لذنوبهم إنما لما يكون مستمتع بما حرمه الله عز وجل عليه لا شك أن هذا يحتاج إلى مجاهدة شديدة ليخرج من هذا البلاء احذر احذر أن تكون مسرور بغضب الله عليك احذر فقد تبتلى وتموت وتحشر على ذنبك وأنت مسرور به نسأل الله عز وجل العفو والعافية شاهد لا تتكلم عن أي ذنب خالص أمال إيه الحل؟ ادفنه في قلبك هيموت لوحده هيموت لوحده لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال له أوصيني قال لا تغضب قال أوصيني قال لا تغضب قال أوصيني قال لا تغضب يعني إيه لا تغضب ما الواحد هيتحط في موقف هيغضب فيها يعني إيه لا تغضب أول ما تتحط في موقف إن أنت هتغضب امسك نفسك التانية امسك نفسك التالتة امسك نفسك الرابعة امسك نفسك هتيجي عند مرة موقف بقى ما ينفعش لازم اغضب تيجي تغضب ما تعرفش ليه البرنامج بتاع الغضب باظ خلاص انت اتعودت ما بتعرفش دلوقتي الا ان انت تغضب بس من جوه وتكظم الغيظ ما تعرفش ان انت تزعق وتعمل وتخلي وتسوي و... يقول لك انت يجي واحد يقول لفلان انت بتمسك نفسك كده ازاي ازاي امسك نفسك كتير لما تمسك نفسك كتير هتلاقي نفسك بعد كده بتمسك نفسك اوتوماتيك من غير حاجه ما ما خلاص يجي واحد يشتمك في وشك يشتمك اما تشتمك جزاكم الله خير الله يسامحك والله وشفناها مع ناس يشتم وجزاكم الله خير ويجي للراجل كمان يومين ثلاثه يقول له انا اسف والله بس انت محترم قوي ساعتها بيفرح ان هو فعلا كظم غيظه ومسك نفسه ولو كان شتم كان اتشتم تاني لو كان شتم كان اتشتم تاني شاهد دي افات اللسان مش كلها يمكن المشهور منها حبينا نعرج عليها بشكل سريع ممكن في يوم من الايام لو لنا عمر نعيدها تاني بشكل متوسع ونجيب افات تانية ما اتكلمناش عنها بس بالله عليكم العشرة دول عشرة ولا 11 اظن 11 11 ارجو ان هم يتكتبوا ثلاثة اه هم 10 10 لو طلع لو طلعت انت واحدة زيادة خلي بالك منها يعني نحطها قدام عينينا ونمسك لسنا أكثر لأن هذا الباب باب شره كثير الله عز وجل قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون اللغو الباطل من الكلام النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة أطب الكلام وأفش السلام سيدنا سفيان أبو سفيان رضي الله عنه يقول ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي فأمسك بلسان نفسه وقال هذا ده أكتر حاجة أنا خايف عليك فيها لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النجاة قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا من صمت نجا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلب العبد حتى يستقيم لسانه مش خاطر حاجات كتير جدا ممكن تلاقيها ملخبطه في حياتك مش عارف اقوم ليل مش عارف اصلي كذا مش عارف اعمل كذا مش عارف امشي في طاعه من الطاعات مش عارف ايه المشكله والله ممكن تكون المشكله في حته ال يعني زي ما بيقولوا كده لحم بغير عظم واصعب في التحكم من لحم به عظم يعني حته ما فيهاش عظمه واحده بس ومع ذلك التحكم فيها مفترض ان هو يكون اسهل لان هي لينه ولكن على العكس هي التحكم فيها اصعب عشان خاطر كده اجر كبير جدا الانسان اللي بيقدر يمسك لسانه النبي صلى الله عليه وسلم لما ساله معاذ فقال او نؤاخذ على ما نقول قال وهل يكب الناس على وجوههم في رواية على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم إلى حصائد وألسنتهم هو هل يكب الناس على وجوه هل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد وألسنتهم في في الناس بتخش النار ده حاجة تانية هو طبعا هذا فيه تعظيم لشأن الكلام وشأن اللسان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر ما يدخل الناس الجنة إيه؟ تقوى الله وحسن الخلق جميل الحديث ده والله كان نفسي أتكلم عليه بس ما فيش وقت أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق أكثر حاجة تدخل الناس الجنة الحاجة اللي بينك وبين ربنا والحاجة اللي بينك وبين الناس تقوى الله بينك وبين ربنا وحسن الخلق بينك وبين الناس لو ظبطت اللي بينك وبين ربنا واللي بينك وبين الناس تدخل الجنة روشتة صغيرة جدا لو نقدر نلتزم بيها ونقدر نراجع الآفات اللي اتقالت كلها ونحاسب نفسنا ونصلحها بالله عليكم حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا أن قبل أن تحاسبوا وأذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة كل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
أول كلمة أقولها لكم يعني منورين هم الدنيا ضلمة هتتكلموا براحتكم
نركب لكم رادار عامة لازم نتعود على موضوع الضلمة ده لأن الفترة اللي جاية مش هنشوف نور خالص حتى لو كنا الصبح عادي يعني مش هتبقى هي دي المشكلة ومش هنقف عند موضوع النور في حاجات تانية كتير أهم من النور إيه؟ اه الكهرباء صح الكهرباء أهم من النور أهم حاجة يكون في كهرباء مش مهم النور يجي يعني مش مهم الكهرباء يتعمل بيها ايه المهم انها تكون موجوده المهم عشان خاطر يبقى ما يبقاش اخر درس
آه، صلى على الرسول